بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان وللابد امين. هقرب نعمة المسيح جزء من انجيل معلمنا متى الرسول اصحاح 12 في عدد 14 من اصحاح 12 بيقول فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه فعلم يسوع وانصرف من هناك وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا وأوصاهم أن لا يظهروه لكي يتم ما قيل بأشعياء النبي القائل هوذا فتاي الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته قصبه مردوده لا يقصف وفتيله مدخنه لا يطفئه حتى يخرج الحق الى النصره وعلى اسمه يكون رجاء الامم نعمه الله الاب تكون مع جميعنا امين كل سنه وحضراتكم طيبين كنيستكم جميله قوي مبروك عليكم ويعيش أنبا يوسف ويعمر ويعيش الآباء اللي تعبوا فيها زي ما ذكر المتنايح أبونا مينا وسمعت عن أبونا مينا كتير وصلواته وتشفعاته من أجلنا وأبونا بابلي بيخدم هنا ويبقى في آباء جداد بركة كبيرة خالص و... وطبعا شكرا للكورال الجميل اللي قدم حاجات حلوة بالذات الترنيمة الأخيرة كده فيها شوية إبداع مدخل الألحان على الكلام ويستحق تسقيفة يعني منكم وطبعا أنا سعيد إن أنا أجي ناشفيل وسعيد إن أنا أبتدي زيارة للولايات المتحدة ونبتديها ببرشية بيتعب فيها نيافة أنبا يوسف كتير وخدمته مشهود ليها وخدمة مباركة زي ما قلته في الترنيمة برضو بيبني نفوس ويبني مباني ويعمر كنايس وربنا يبارك في الخدمة هنا في المدينة وفي كنايسها وفي أبائها وفي خدامها وخادماتها وشعبها المبارك في حد من الصعيد هنا؟ سحبت السؤال خلاص في حد من منيا هنا منورين منورين على كده المنيا قفلوها بقى مش كده برضه ومصر بتسلم عليكم والمنيا بالذات بتسلم عليكم ونشكر الله كل امورنا بخير وبنفرح لما بنسمع عنكم حياتكم وبداية وجودكم في مناطق جديدة وبلاد جديدة جميلة وبتعيشوا فيها وتربوا أولادكم وبناتكم يطلعوا مرتبطين بالكنيسة فرحانين بربنا شهود لماري مرقص زي ما قالوا الأولاد الصغيرين الحلوين و... ومرتبطين في حياة روحية قوية الحياة الروحية تسندكم مع حياتكم وأعمالكم وأشغالكم واجتهادكم وفوق ده كله أمانتكم في كل عمل صالح أنتوا بتمدوا إيديكم فيه أنا عايز أتأمل وإياكم الليلة دي في الشخص الذي يحبه المسيح تصور كده المسيح بيحبك قد إيه من هو الإنسان الذي يستطيع أن يقول عنه المسيح هوذا حبيبي وبس مش بيقول هوذا حبيبي هوذا حبيبي الذي سرت به نفسي دي نبوة في العهد القديم قيلت عن لسان أشعياء النبي والمرموز بيها هو شخص ربنا يسوع المسيح لكن احنا بنقراها في العهد الجديد علشان نتواجه مع هذا السؤال كلكم ولاد ربنا كلكم بتحبوا المسيح وبتحبوا كنيسته بتحبوا القديسين بتحبوا السماء بتمارسوا حياتكم ولكن يأتي السؤال يا أحبائي يا ترى المسيح شايفني حبيبه اللي بفرحه ده سؤال مهم جدا لكم كلكم انت بتسأله جوا نفسك يا ترى المسيح يشاور عليا من السماء ويقول هو ده حبيبي على اي نفس مننا وبعدين مش حبيبي وبس ده حبيبي الذي سرت به نفسي زي ما الواحد كده يبقى فرحان بابنه ابنه شاطر مجتهد متفوق متميز في فضائل وصفات جيدة فتصور المسيح لما يشاور عليك ويقول لك انت حبيبي يا ده الكلمة دي غالية قوي وبعدين وكمان حبيبي اللي بتفرحني وياتي السؤال يا اخوتي الاحباء هل حياتك تفرح المسيح هل سلوكياتك مش مجرد وجودك قدام الناس لكن حياتك كلها في البيت في الشغل في الخدمه في العلاقات الاجتماعيه في وسط الاسره في وسط الاصدقاء هل حياتك بتفرح المسيح سؤال مهم قوي والسؤال ده لو شغلك حياتك هتتغير لحاجات كتيرة حلوة الآيات اللي أنا قريتها المسيح يعطينا إجابة يقول هوذا فتاي الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي ويروح حاطط قدامي خمس صفات أساسية نبتدي بيها العلاقة اللي المسيح يشاور عليا ويقول أنا بحبك ويشاور على الإنسان ويقول أنت بتفرحني يا بخت الإنسان اللي بيفرح المسيح إيه الخمس صفات دول بس قبل ما أعرفهم ليه هم ليه خمسة رقم خمسة في الكتاب المقدس أو كلمة خمسة تعني قبضة اليد عشان كده صوابعنا خمسة ولما تعمل قبضة اليد كده لما تعمل قبضة اليد كده علامة القوة فعايز يقول أن الذي يقتني هذه الخمس فضائل هو يصير قويا وفي ذات الوقت محبوبا أمام الله ويقول له كده المسيح انت حبيبي وانت الانسان اللي بتفرح قلبي الخمس صفات كلها تبدا بحرف لا لا يخاصم لا يصيح لا يصنع لا يسمع احد في الشوارع صوته قصبه مردوده لا يقصف فتيله مدخنه لا يطفئ وكأن هذه الصفات الخمسة اللي ابتدي بحرف الله علشان تلفت نظرنا ان الموضوع خطير وان الموضوع مهم وان الموضوع كمان في متناول ايدك مش حاجة بعيدة عنك تعالوا نتأمل في هذه الصفات الخمسة كل صفة نقف عندها قليلاً أول صفة لا يخاصم القلب الذي لا يخاصم من الضعفات اللي تخلي المسيح واخد على خاطره منك ان يكون في خصام في حياتك خصام تقول لي تقول اصل الانسان المسيحي الذي يعيش مسيحيته ويعيش مسيحه شخص قلبه مليان محبة ما ينفعش قلبك يبقى فيه كده وكده والقديس يوحنا ذهبي الفم له العبارة المشهورة أي مصباح بلا نور وأي مسيحي بلا حب ما دام في لمبة لازم تنور هي ايه وظيفتها غير انها تنور ما دام في مسيحي يبقى لازم يحب وبالتالي الخصام يعرف يقوم التاريخ بيقول لنا كان في عداوة شديدة بين اليهود والسامريين دول ما بيكلموش دول ودول مخاصمين دول يسوع لما جيت هكلم قال اه ده انا مش هكلمه بس ده انا هروح لغايه عنده نسمع المسيح يروح لغايه مدينه السامره ويقف عند البير اللي براها بره المدينه وينتظر امراه معروفه سيرتها في هذه المدينه وعشان ما يجرحها ما يجرحهاش الكتاب المقدس ما جابش سيره اسمها وكمان عشان يحافظ عليها خلى تلاميذه ينشغلوا باحضار طعام وتيجي المرأة السامرية وان ده يهودي انها سامرية وان دول مخاصمين دول لكن المسيح لا يخاصم احد خطية الخصام خطية اوعى تكون موجودة في حياتك اوعى تكون موجودة في قلبك اوعى تكون متأسف في الكلمة معششة في فكرك المسيح يبتدي يكلم المرأة السامرية هي في الأول كده ترد رد ناشف بتاعها أنت إزاي بتكلمني؟ أنت مش واخد بالك راجل وأنت يهودي وأنا سامرية وأنت مش عارف إن العلاقات مقطوعة ما بيننا والمسيح في رقة وفي عزوبة يبتدي يتحاور مع هذه المرأة وهذه المرأة في القصة أو في الحادثة دهيت أو المقابلة لا تمثل نفسها هي تمثل أيضا كل نفس بشرية وابتدي يتدرج ويرجع شوية شوية في الأول تقول له أنت راجل وأنا مرأة وأنت يهودي وأنا سامرية وبعد شوية تقول له تكونش تكون نبي وبعد شوية هو أنت المسيح وبعدين في الاخر تقول هو انت المسيح شايفين تدرج المعرفة او تدرج الحب والمسيح يتعامل مع هذه المرأة ويحولها من انسانة بعيدة الى انسانة قديسة بل وكارزة تكرز بمدينة كاملة فالمسيح يتحاور ويتواصل مع امرأة لكي ما يربح مدينة بأسرها ويروح مدينة السامرة ويبيت عندهم يومين وفي الآخر وهو ماشي يقولوا له اوعى تكون فاكر ان احنا يعني استضفناك علشان خاطر كلام الست دي ابدا ده احنا شعرنا بمحبتك الشديدة لنا ورأينا انك انت مخلص العالم واول ناس يطلقوا على المسيح مخلص العالم كانوا اهل السامره حبيب المسيح لا يخاصم بنت المسيح لا تخاصم وان كان في قلبك خصام اتعهد من هذه الليله ان تترك هذا الخصام وتقول له يا رب املا قلبي بمحبتك اوعى ولا هتلاقي المسيح زي ما قلت لك من شويه واخد على خاطره منك دي اول صفه الصفة الثانية لا يصيح الأولانية لا يخاصم عشان بيحب طب والثانية لا يصيح ليه؟ لأنه يحترم لا يصيح هنا اللي هي الغضب غضب الإنسان لا يصنع بر الله وحتى لو أقام الغضوب إنسان ميت ما هو مقبول أمام الله ودايما الغضب يخرجك خارج دائرة الله وخارج دائرة العقل عشان كده الإنسان الغاض- الغضوب ممكن يعمل يقول كلام مش كويس ممكن يعمل حركات بإيديه مش كويسة ممكن الغضب يتملك منه ممكن يخسر لا يصيح هو إنسان يتميز بالهدوء والوداعة شخص هادئ حتى المسيح نفسه لما جه يقول لنا قال كده تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب مره من المرات الام قاعده جنب ابنها بتعلمه وبتساعده في المذاكره الولد كده بتاع تانية ابتدائي 8 سنين حاجة زي كده فزعقت له عشان حاجة فالواد مسك القلم وراح حطه على الترابيزة كده قلت له ايه بتعمل كده؟ قال لها عشان بتزعقي لي تفتكر لما تزعقي لي انا هفهم الواد بيعلم امه يظهر قالت له اه لازم تفهم قال لها لا مش هفهم قالت له ليه قال لها عشان بيبقى شكلك وحش وانت بتزعقي واخدين بالكم اتاري الولد مش بيتعلم من العلم اللي بتقوله امه ده بيتعلم من شكلها من ملامح وجهها الغضب يغير ملامحك متأسف في الكلمة يغلي ملامحك وحشة إن كنت واحد ولا واحدة لا يصيح لا يغضب يمكن كلكم بتفتكروا أسبوع الآلام والأحداث لما السيد المسيح كان بيتكلم ويهوذا اللي هو تلميذه اللي عارف إنه هيسلمه ما سمعناش ان المسيح غضب عليه ما سمعناش ان المسيح صوته عالة عليه ما سمعناش كده ابدا ده حتى المسيح لما جه يقابل زكا العشار وكنا بنتأمل في آه، حياته امبارح او في موقف من حياته حتى زكا العشار البعيد خالص عن ربنا تعامل معه بالهدوء أسرع وأنزل يا زك اليوم أكون في بيتك وزورك وحصل خلاص لهذا البيت الغضب لا يصنع بر الله بتغضب عشان ايه وامتى الغضب حل مشكلة خالص ده الشخص الهادئ الوديع هو اللي يعرف يفكر صح ويعرف ياخد قرار صح ويعرف يختار الكلمة الصح وكلكم اتعلمتوا من صغركم الآية المشهورة الجواب اللين يعمل ايه وتكملتها ايه والكلام الموجع يهيج السخط احيانا واحد كده في غضبه يقول كلام صعب يوم الكلمة اللي بتطلع في وقت الغضب تهيج السخط آه لا يصيح أموره كلها تتم في هدوء في سلام في سكون في بيته صوته ما بيعلقش في خدمته في عمله في حياته اليومية لا يصيح هي دي صفة المسيح هي دي الصفة اللي عايزها فيه ممكن نربي ولادنا في الهدوء وممكن نتعامل في حياتنا بهدوء ممكن نعبر على رأينا بهدوء لكن الإنسان أحيانا ينسى نفسه ويصيح وساعة ما يصيح زي اللي بيخاصم بالظبط يخرج خارج دائرة الله ويبقى المسيح واخد على خاطره منه الصفة الثالثة يقول لك لا يسمع احد في الشوارع صوته لا يسمع احد في الشوارع صوته هو هيمشي الناس يتكلموا في الشارع طب ده الناس هنا كل الوقت راكبه عربيات ورايحه وجايه اللي بيمشي في الشارع ده حاجه محدوده هنا المقصود ان لا يسمع احد في الشوارع صوته انه دايما هادئ السر في واحد تلاقي دايما يتكلم ودايما ينشر الحكايات و... وفي ناس تعشق هذا الكلام وينشر الإشاعات ويمسك سيرة الناس وينقل الأخبار كانوا زمان يقولوا عليه رويتر مش عارف لسه بيقولوا ولا لا لسه بيقولوا رويتر عمال الكلام يلف ويفضل يجيب سيرة الناس ويجي في الآخر دعا الخلق للخلق بعد ما يجيب سيرة كل الناس طب ما تخليك في حالك طب بتمسك سيرة الناس في ايه طب بتنشر الأخبار ايش عرفك بصدقها حتى التواصل الاجتماعي والفيسبوك والتويتر والاشكال الحاجات دهيت كلها بتساهم في كده اه كل واحد يقرا له كلمه على النت يعتبرها حاجه حقيقيه ينشرها في وسط الناس يقول لك السر ما يبقاش سر الا لو خرج ما بين اتنين نقول تاني السر ما يبقاش سر لو خرج ما بين اتنين طب اتنين دول ايه الاتنين دول شفايف علم واخدين بالكم ما بين اتنين هو ده السر مش هقول لك حاجة بس ما تقولش لحد وحد لحد لحد في نص ساعة تلاقي البلد كلها عرفت ويبقى سر الهدوء النفس الهادئة لا يسمع أحد في الشوارع صوت لما بيجي اتنين يتجوزوا نقول كده ربنا يهدي سركم طبعا اي بيت له خصوصية والخصوصية دي امانة بين هو وهي ولازم يحافظوا عليها هما الاتنين دي خصوصيتهم لا يسمع احد في الشوارع صوته في واحد تلاقوه يسموه كده ترابل ميكر يهيج الدنيا وحين يهيج الدنيا وما يظهرش يختفي وفي واحد ليه بيس ميكر يصنع سلام يصنع سلام في كل مكان كلمته حلوة في واحد تلاقي كلامه زي الدبش او زي الطوب او كلام صعب او كلام يجرح او ينقل اخبار او يشيع المذمة زي ما بيقول الكتاب وفي واحد تلاقيه حضور وحضور هادئ نسمه عندما يحضر في موقف يقدر يحل في يوم من الايام كان في كده مجلس جالس فيه ناس كبيرة وبعدين واحد اختلف ويا التاني لما اختلفوا ويا بعض واحتد النقاش وقف راجل حكيم كده في وسطهم وقال له ليه يا حبيبي بتتخانق انت وهو ده انتوا اتنين اخوات ده واحد فيكم هو الدقيق والتاني هو الميه ومنكم انتوا الاتنين نعمل فطيرة حلوة فالجو اللي كان مكهرب هدى وبقى حلو فراح واحد رابع واقف وقال صدقني وانت السكر اللي نحطه على الفطيرة دي عشان كلامه حلو كلامه حلو في واحد يقول الكلمة يطيب الخاطر يطيب الخاطر يعني احيان واحد وهو بيربي ابنه وبتربي بنتك يقول له ايه انا مخصمك مش مكلمك كلمة ناشفة اقولها لابني وبعدين واحد يقولها تاني بقى بكلمة مخففة يقول له انا زعلان منك ما تكلمنيش وفي واحد تاني يقول لابنه او بنته على فكرة انا بحبك بس واخد على خاطري منك كلمة كده خفيفة كلمة لينة في واحد ابنه يجيب درجة وحشة في الامتحان فممكن يقعد يقول له انت مش نافع وانت وانت وانت زي ما بيعملوا عندنا معرفش معرفش بيعملوا هنا كده ولا لا وفي واحد يقول له ايه هي صحيح الدرجة دي مش حلوة لكن انت لو اجتهدت لو اجتهدت هتجيب نمرة احسن وانا عارف انك شاطر وانت فاكر امتحان السنة اللي فاتت عملت فيه ايه وال قبل كده كان تقديرك ايه ويبتدي يديله جرعات من التشجيع مرة من المرات دخلت المدرسة الفصل في بلد فيها تلج فطلبت من الأولاد يرسموا خيمة ويرسموا منظر من السوق فرسموا الأولاد فجه ولد رسم الخيمة والسوق باللون البرتقاني فما عجبش المدرسة فوقفت تتريق على الولد هو في حد يرسم خيمة بالبرتقاني في واحد يرسم سوق شكل ماركت يعني باللون البرتقاني فالولد اتعقد من الرسم وبقى معروف في الفصل بتاعه ان الولد ده ما بيرسمش ورافض انه يرسم بعد كذا شهر جت مدرسة جديدة دخلت الفصل وعارفة ان الولد ده عنده زي عقدة من الموضوع ده فقالت لهم يلا كل واحد يرسم منظر يكون بيحبه فابتدى كل ولد وكل بنت يرسم منظر بيحبه صاحبنا ما رسمش فجت جنبه كده وراحت ماسكة الورقة بتاعته فاضية بيضة ورفعتها كده قدام زمايله قالت لهم شايفين صاحبكم الحلو رسم منظر التلج طبعا الورقة بيضة فيهاش رسم لكن هي اعتبرته انه رسم يلا نسقف له لما سقفوا له الولد ابتدى يسترد ثقته بنفسه وابتدت العقدة اللي عنده تفك وخلاص يا ترى طريقتك طريقة هادئة اسلوبك اسلوب هادئ في يوم من الايام توما توما الشكاك ابتدى يشك في المسيح المسيح ما غضبش ولا صوته عالى هتعمل ايه يسوع قال هظهر له مخصوص علشان انزع هذا الشك واعالجه بهدوء وسط التلاميذ بيظهر المسيح يقول له تعالى يا توما شوف مكان الحربة شوف مكان المسامير يوم توما يصرخ الصرخة اللاهوتية الإيمانية ويقول ربي وإلهي ويصير مثل في الكتاب المقدس على الشخص ازاي المسيح يعالج شكه بهدوء شديد خليك دايما هادئ خليك دايما وديع افتكر دايما الآية اللي بتقول لا يسمع أحد في الشوارع صوته العبارة دي عبارة جميلة خالص ما تخليش حياتك كده مكشوفة على طول في كل حاجة خلي هدوءك وبيتك وقلبك وفكرك ورؤيتك دايما لا يسمع أحد في الشوارع صوته بنواجه مشكلات اه بنواجه مشكلات لكن ازاي نحلها بهدوء كده ازاي نحلها بطريقة هادئة وازاي نفكر واعرف كده لما يجي واحد يزعق واحد ي... صوته يفلت منه اعرف انه ضعيف في منطقه او في كلامه او في براهينه على المشكلة اللي هو فيه لما يعلي صوته اعرف ان هو مش على حق قوي اما اللي على حق تلاقيه يتكلم دايما بهدوء ثلاث صفات لا يخاصم لا يصيح لا يسمع أحد في الشوارع صوت في الصفة الرابعة قصبة مردودة لا يقصف قصبة مردودة قصبة مردودة يعني قطعة خشب كده مدغدغة شوية وراح يبص لها كده يقول ملهاش لازمة نرميها يقول لا لا يقصف يقسمها يكسرها لا يقصف لا يجي منها فايده ممكن تيجي منها فايدة قصبة مردودة لا يقصف عارف ليه أصله دايما يشجع عنصر التشجيع ده عنصر جميل قوي ازاي اشجع الصغير والكبير والولد والبنت والخادم والخادمة ازاي اشجع في واحد تيجي تعرض عليه فكرة يقول لك لا لا لا جربنا قبل كده ما تنفعش يسموه كده في ال- في الامثال المصرية يقول لك يكسر المقاديف وفي واحد يقول لك اه تصور دي فكره طب ما احنا لو عملنا كده لو خلينا كده وابتدي يتحاور معاك ويوصلوا لنتيجة كويسة خالص مرة بنت مصرية خريجة كلية علوم انتوا عارفين الجو عندنا حر في مصر فلما ي- بنيجي نكتب بالقلم الجاف بيسيل الحبر مش كده واللي بيكتب تلاقي الكتابة تبقى مش لطيفة بعد كده تفكر بالكيمياء اللي درستها ازاي تعمل تركيبة حبر ما يسيلش فراحت لأستاذها قالت له أنا عملت كذا قال لها يا شيخة هي دي مشكلة احنا يعني خلاص خلصنا كل المشكلات مش باقي غير المشكلة بتاعت ال- القلم اللي بيسيل دي كسر مقادفها ابتدت البنت تدور على شركات الإقلام العالمية اللي منها شركات موجودة هنا ابتدت تدور وتراسلهم تقول لهم أنا عملت كذا هل الاختراع ده يفيدكم؟ اختراع بسيط خالص وبعدين شركة من الشركات بعتت لها قالت لها تعالي نعمل هنا في أمريكا تعالي نعمل دراسة على البحث بتاعك ده عملوا دراسة لقوه جميل قوي قالوا لها عايزين نشتري منك حق الاختراع ده يلا نشتري منك حق الاختراع وابتدوا يعرضوا عليها مبالغ كبيرة خالص تاخدي مبلغ على بعضه حاجة بالملايين كده ولا تاخدي مبلغ أكبر بس بالتقسيط على سنين فاختارت الاختيار اللي هي لقته مناسب ليها اللي هو بالتقسيط على سنين وصارت مخترعة وتسجلت براءة اختراع باسمها والشركة شجعتها تشجيع تعرف تشجع في يوم من الأيام هو تلميذ للمسيح شاف معجزات المسيح وشاف مقابلات المسيح وشاف كلام المسيح بس وقع في غلطة صعبة أوي قال إيه ساعة الصليب ينكر المسيح وأنا معرفوش يا والجارية تقول له لغتك تظهرك ويبكي بكاء مرا بطرس الرسول يقول خلاص ده انا كنت في مرتبة فين وبقيت فين دلوقتي ده انا انكرت سيدي ومعلمي اما يسوعنا الحلو يقول بس هو بطرس ده عامل زي القصبة المردودة عايز شوية تشجيع يوم بعد القيامة كده وفي صيد السمك يرجع بقى لصيد السمك بطرس ويوحنا وكذا تلميذ كده ويفضلوا يصطادوا سمك ويفضلوا في المية وملابس الصيادين بقى المبلولة مية وبعدين يطلعوا يلاقوا سمك مشوي عشان ياكله وبطرس قاعد في وسط التلاميذ بيتدارى من عملته بس احنا حلو يعمل ايه يقول بطرس ده عايزه شويه تشجيع يا بطرس بتحبني بطرس يقف ويعني رجليه كده بتخبط في بعضها طبعا العملة الصعبة بتاعته قال له أيوة يا رب بحبك ارعى خرافي حاضر ويرجع يقعد مكانه وكأنه بيقول في قلبه إيه الحمد لله جت سليمة بعد شوية بطرس قلبه يرتجف ويقف ويتكرر المشهد للمرة التانية وللمرة التالتة ويقف بطرس لما يسمع السؤال السؤال بقى اللي بيشجع وفي نفس الوقت بيني وبينكم بيأنب وفي نفس الوقت بيفتح باب رجاء قدام المستقبل بطرس بتحبني يقف بطرس كده ويقولها بمنتهى الثقة أنت تعلم يا رب إني أحبك ويكلفوا المسيح بقى بالخدمة ونسمع عن بطرس الرسول يخدم ويكرز ويسافر ويتعب وفي النهاية ي- ينال إكليل الشهادة وبعدين يقولوا له انت بتبشر بالمسيح هنصلبك على صليب زي المسيح قالوا مانا يعني ايه قد الكرامة الكبيرة دي طب خلوا الصليب منكس الرأس ويصلب بطرس الرسول شهيدا اه قصبة مردودة لا يقصف خلي دايما عندك روح التشجيع تيجي في الكنيسة تتقال حاجة أو تتقال حاجة في الخدمة شجع ما تقفش حجر عثرة اوعى تقف حجر ع... اوعى يكون رؤيتك دايما للمشاكل او رؤيتك للحاجات اللي تعطل المسيرة او تكسر المقاديف والا المسيح هيحبك ازاي وهياخد على خاطره منك قصبة مردودة لا يقصف الصفة الأخيرة الجميلة اللي بيحطها قدامنا يقول لك فتيلة مدخنة لا يطفئ تعرفين الشمعة لما تيجي تنتهي كده أو تتطفى تلاقي كده الفتيلة بتاعتها لسه فيها أمل فيها بارقة أمل فتيلة مدخنة مدخنة طلع بس دخان فيش نور لا يطفئ يقول لا ده انا لو دريت عليها كده شويه من تيارات الهواء ممكن تنور ممكن تجيب نتيجه فتيله مدخنه لا يطفئ واخد بالك من الحكايه ده هي هو ليه بيعمل كده اصله شخص ايجابي ما هو الناس نوعين يقول لك نوع on ونوع off انت on ولا off يعني positive ولا negative انت شخص ايجابي بتتعامل ويا المواقف بطريقه ايجابيه بتفكر زي بالظبط البنت الصغيره وهي شايله ماما عاطيالها كده كوبايه عصير ولا كوبايه لبن لسه اول مره تشيل في ايديها حاجه وهي ماشيه كده اتخبطت في كنبه ولا كرسي وقعت الكوبايه اتكسرت البت بتعيط ماما جت تصوت جنبها وتزعق لها هو ده علاج للموقف بالعكس ده انت تهدي من روع البنت تطبطبي عليها تجيبي حاجه تشيلي الحاجه اللي وقعت على الارض تمسحيها تخافي عليها من الازاز اللي اتكسر كل ده وبعدين تعلميها بعد كده بهدوء فتيله مدخنه لا يطفئ ما دي الشطار في يوم من الايام كان اسمه بيخوف المسيحيين وكان يبحث عنهم لكي ما يضطهدهم ويقتلهم ولما حصل رجم استفانوس تشتت المسيحيين في كل مكان راحوا لغايه دمشق قال هروح وراه ايه يا شاول انت شايف نفسك كبير يعني طب وريني طب تعالوا نسال المسيح ايه رايك في شاول ده قال شاول ده بيضطهدني بس انا شايف فيه كده فتيله مدخنه ممكن يجي منه ده يسوع بيضطهدك بيضطهد ولادك قال لا هيجي منه بس طولوا بالكم يظهر له في طريق دمشق ويتحول شاول من شاول الترسوسي اللي قال عن نفسه كنت اضطهد كنيسه الله بافراط وسطهم وقال الحي ده يجي منه الواد الصغير ده يجي من ده بيلعبه حتى في اللعب قال اه وده الخادم الشاطر والاب والام الشطار اللي يلاحظوا ولادهم الولد ده يجي منه ياخده يعرفه ويساعده ويساعد في تربيته فيصير فيما بعد البطرك اللي بعديه البابا اثناسيوس الرسولي حامي الايمان القويم رقم عشرين آه فتيلة مدخنة لا يطفئ هو ده الإنسان الشاطر الصورة الجميلة دهيت بتحط قدامنا مسؤولية إن إحنا إزاي نفرح قلب ربنا ونسر قلبه هوذا حبيبي هوذا فتاي الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي خمس صفات حطهم قدامك على صوابع ايديك احفظهم مارسهم في حياتك طبقهم في كل يوم يوم المسيح يشاور عليك ويقول لك هوذا فتاي الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي لا يخاصم ها لا يصيح لا يسمع أحد في الشوارع صوته قصبة مردودة لا يقصف فتيلة مدخنة لا يطفئ ربنا يحافظ عليكم وأنا سعيد إن أنا أشوفكم وأتقابل وإياكم ربنا يبارك في حياتكم وفي خدمتكم وفي أولادكم وبناتكم وفي أعمالكم وفي رزقكم لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين